أول آية جت في العهد الجديد فيها إن لم احنا هنقول بس دقايق في كل آية آية وترتيل كانت في متى خمسة عشرين اللي قال فيها ربنا يسوع له المجد إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات اليهود كانوا شايفين الكتبة والفريسيين قمة التدين الفريسيين دول جماعة حرفيين قوي والكتبة دول المسؤولين عن حفظ العهد القديم فحافظين أجزاء كبيرة منه عشان يحافظوا عليه ما يروحش مع الأجيال إنما الناس دي كانت أغلبها حرفية وانتوا عارفين هم دول اللي بعد كده ربنا له المجد قبل آلامه قال فيهم الويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون واصطدم بيهم صدام شديد قوي ودول اللي كانوا ورا مؤامرة صلبه يعني ايه ان لم يزد بركم طب دول ناس كانوا بيصوموا كتير وبيصلوا كتير وحرفيين جدا واي وصية او فريضة يهودية كانوا يعملوها بمنتهى الدقة يعني ايه ان لم يزد بركم هنا هنعمل اكتر منهم طب مش هنعرف مش هنعرف فاكرين الفريسي لما وقف يصلي قال له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس انا بصوم وبصلي وبعشر وبعمل كل حاجة ايه معنى ان البر يبقى ازيد ايوه استاذ ويليام اه تمام هنا مقصود بيها هم متممين للحرف انما ناس مش روحيين مش بتوع ربنا هنا يزد بركم روحيا يعني مش لازم تعمل كل اللي الفريسي بيعمله مش لازم تصوم زيه مش لازم تعشر اللي كانوا بيعشروا الشبت والبقدونس والكمون وال... قال يعني بقى التزام انما بعد كده المسيح قال لهم تاكلون بيوت الارامل تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل يبقى في بر مزيف هو البر المظهري في واحد يبان بصورة تدين انما قلبه مش نظيف مش بيحب الناس انما البر بتاع ربنا يسوع المسيح المسيح ما كانش من فئة الفريسيين ولا الكتبة انما جه انسان بره الكادر الديني بتاع اليهود لكن هو القدوس البار فورانا الشكل الجميل بتاع البر المطلوب اذا الاية دي بتنبهنا الى قضية مهمة خلينا نحاسب لألا نتحول إلى كتبة وفريسين واحنا بنقرب من ربنا حاسبه يبقى لنا صورة البر المزيف في بر مزيف وموجود في السوق كتير قوي من أشهر علامات البر المزيف أنه يسقط أخطاء على الناس كلها شايف كل الناس أقل منه الشخص المتدين اللي شايف نفسه أحسن من اللي حواليه اعرفوا أنه ما يعجبش ربنا أبدا البار الحقيقي يشوف نفسه أقل من كل اللي حواليه الإنسان البار الحقيقي ما يعرفش يشوف خاطي هو شايف نفسه خاطي فما بيعرفش يشوف الخطايا في الناس أبدا العين البسيطة بتاعة الإنسان البار ما بتشوفش الحاجة الوحشة إلا في نفسه أدي البر اللي عاوزنا المسيح له المجد نتحلى به إن لم يزد بركم على الكتب والفرسين لم تدخلوا ملكوت السماوات آية تانية يمكن ما بتاخدوش بالكم منها في متى 18 35 بتقول هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته احنا ساعات نعرف نسامح بس اللي مطلوب في الآية دي أكتر من مجرد التسامح هي الآية دي اتقالت في ديل المثل اللي حكاه ربنا يسوع بعد ما سأله بطرس وقال له ايه كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قال له أخويا بيغلط فيا كتير أخري كام سبع مرات كفاية عليه قال له لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات يعني ما تعدش وبعدين حكى الحكاية بتاعت ملك كان عنده عبد وكان مديون له برقم كبير قوي وبعدين جه يطالبه بالدين ما عندوش حاجة قال يحطه في السجن فالعبد ابتدى يتذلل له ويقول له معلش اصبر عليا قال له طب روح خلاص وسامحه في الدين الكبير راح العبد الشرير ده مسك في اخوه عبد زميله كان مستلف منه رقم صغير قوي وقال له هات اللي عليك قال له طول بالك عليا قال له ابدا وراح حبسه فراحوا بقية العبيد قالوا لسيده قالوا له عارف العبد اللي انت سامحته فيه كتير قوي ده مسك في اخوه وعلى مبلغ صغير قوي سجنه فراح جاب جابه وقال له كلام صعب عشان نفهم الآية قال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي شوفوا الغفران سهل إزاي مهما كنت مديون لربنا بس اطلب ربنا رحمته واسعه أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا كان أقلها ترحم أخوك وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته لما بقى أدى المثل في الآخر قال إيه مش تسامحه قال إن لم تتركوا من قلوبكم في ناس بتعرف تسامح إنما إيه بتفضل متحوشة عشان لو غلط مرة تاني يطلع له الإيه القديم والجديد احتياطي لحسن يكون فاكره نسي طب ما كده يبقى ما سامحتش انت لم تترك من قلبك لا ايه رأيك ان ربنا ترك من قلبه الصورة الجميلة المشهورة بتاعت ربنا يسوع اللي كتبوا تحتها ايه when I forgive ايه I forget يعني لما بسامح بنسى مين كم واحد يعرف يعملها دي تعرف تسامح وتنسى كمان تعرف تسامح وتطلع من قلبك خالص ما تبقاش شايل خالص لو ما عرفتش تعمل كده هتفضل مديون والحكاية تخوف لأنه هيتقال فيها كلام صعب أيها العبد الشرير كل ذلك الدين وكل واحد عارف دينه قد إيه يزدع للفضايح كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت لي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه مش هيخلص كده فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته اللي ساعدنا نعمل كده ان احنا نطلب من ربنا ينظف القلب لانه نقاوة القلب دي ما تجيش بالإرادة أبدا ما تجيش بالستار دي عاوزة نعم عشان تنسى الإساءة وعشان قلبك يصفى خالص وعشان تسامح ومفيش في قلبك بقايا دي عاوزة نعمة من ربنا عشان كده المسيح قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم مش عشان هم يتعدلوا بس عشان انت قلبك كمان لا يترك فيه شيء لئلا تظل مديون أمام الله من الآيات الجميلة أو اللي فيها إلام في متى 26 42 يقول إيه فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ربنا يسوع له المجد حط نفسه في موقف مفيش واحد فينا مش هيتحط فيه كل واحد فينا هيعدي عليه لحظة من لحظات التجربة أو الألم اللي عاوز يقول لربنا بلاش دي بلاش دي إنما المسيح له المجد علمنا أجمل صورة في- للصلاة هنا إنه قال للآب إن لم يمكن ما كانش ممكن أن تعبر عني هذه الكأس خلاص لتكن مشيئتك يعني إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس يا ريته ممكن عندك يا ريته ممكن الشفاء يا ريته ممكن النجاة من المشكلة يا ريته ممكن القضية تخلص على خير يا ريته ممكن ال- أي حاجة تهدى لكن إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس طب هو في حاجة غير ممكنة في حاجة غير ممكنة مفيش حاجة غير ممكنة إنما ربنا أحيانا بيكون شايف إن الكأس المرة ضرورية جدا محدش هيدي كأس دواء لولاده مر دواء مر إلا لما يكون شايف إن الدواء ده فيه شفاء فالكأس المر فيه شفاء فالابن اللي عارف ان ابوه بيحبه هيقول له كده ان لم يمكن لو مفيش دواء اسهل من كده لو مفيش كاس طعمها احلى من كده ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها يعني لو انت مصر ان انا اشربها هشربها فلتكن مشيئتك افكركم بالانسانه اللي كانت معانا من كام شهر وكانت عندها آه، يعني راحت السما بعد مرض طويل مع سرطان كانت عايشة المعنى ده ما كانتش مشغولة بالشفاء بالرغم ان في بعض الناس يعني المنفعلين زيادة اللي جم قعدوا يقولوا لها ايه انت هتخفي واحنا بنصلي لك و- ويعملوا حركات كده يحطوا ايديهم عليها بس صلي معانا وانت تخفي وهي بتقول لي يا ابونا انا مش بها انا ما بفكرش اخف اللي هو عاوزه يعمله انا بنته اللي هو عاوزه يعمله عاوز ياخدني ياخدني عاوز يشفيني يشفيني هو يعني انا هشك انه يقدر يشفيني انا ما بشكش لحظه انما اذا كانت الكاس لازم اشربها يبقى لازم اشربها وراحت السما في هذا الايمان العظيم حاجه جميله انما دول ما عندهمش ايمان حقيقي مش فاهمين اللي ربنا بيعمله مع اولاده ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك من اقوى الصلوات اللي تفرح ربنا ان اولاده يقولوا له من قلبهم لتكن مشيئتك احنا كل يوم بنقولها على فكره في ابانا الذي ولما يجي يعمل حاجه مش على هوانا نقول له ايه اللي انت بتعمله ده طب انت مش بتقول لتكن مشيئتك كل يوم هو لما بيعمل اللي في مشيئته بتزعل ليه مش انت صليت ابانا الذي لو انت صريح مع نفسك تيجي عند الحته دي وما تقولهاش لو انت بقى بتزعل ان ربنا يعمل اللي هو عاوزه لكن خليك شاطر وخد الدواء اشرب الكاس للاخر لان فيها الشفاء بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات متى 18 3 طبعا احنا كلنا حافظين الآية دي وغالبا ما حدش فينا عارف يرجع لورا إن لم ترجعوا وتصيروا أول فكرة بتخطر لي دايما على بال إن احنا ساعات بنحس إن القداسة دي حاجة بعيدة قوي أو مستحيلة أو مش موجودة إنما إحنا طول النهار بنقابل قديسين وبنشوف قديسين ومش بنحترمهم اللي هم الأطفال الأطفال اللي بيتحركوا قصاد عينينا دول على كل اللي بيعملوه ده دول في نظر ربنا يدخلوا كده بدون سؤال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات فالواحد لازم يتضع عشان يبص للطفل بإعجاب ويعتبره هو الأستاذ في لحظة إحنا أساتذتهم في الجسديات إنما هم أساتذتنا في الروحيات هم اللي يعلمونا إزاي نعيش أنقياء القلب هم اللي يعلمونا يعني إيه ثقة أو إيمان والكلمة كده لابنك ابنك لازم يثق ما يشكش أبدا ولو الدنيا كلها قالت له غير اللي انت قلته ما يصدقش أبوه قال غير كده أبوه قال غير كده وإحنا أبونا قال لنا وقال وعاد وعاد وزاد وإحنا بنصدق كلام الناس ومش راضيين نصدق كلامه عشان كده يقول يا ريت ترجعوا تبقوا عيال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات لو رجعنا أطفال محدش فينا هيشك أبدا في اللي قاله المسيح كل اللي قاله بقى كل اللي قاله زي حكاية مثلا كل الأشياء تعمل معا للخير كلنا بنشك فيها دي ملاقيش خير في وقته مثلا وعده بالأبدية لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت برضه بنشك يجي الواحد يقول شكلي مش هوصل لحسن يكون ما فيش أبدية لحسن يكون كلام بيقولوا له الناس عشان يصبروهم على الدنيا وبلاويها لحسن لا مش أبوك اللي قال الكلام ده بتصدق أفكار الدنيا وتنسى كلام أبوك يا ريتك عيل صغير ما كانش هيعمل كده برضو المحبة اللي هي أهم فضيلة في المسيحية وعنوان الإنسان المسيحي الحقيقي هي المحبة كل الكتاب بيتلخص محبة الله ومحبة الناس الطفل عنده دول وعنده دول بسهولة وكل لما كبر للأسف بن بنضيعهم احنا منه إنما الطفل يحب ربنا ببساطة ويلعب طول النهار يعني مش لازم يصلي طول النهار إنما يحب ربنا وبيحب الناس وقلبه نظيف ما يعرفش يشيل وأشهر منظر بنشوفه إن العيال تتخانق مع بعض وترجع تلعب مع بعض ولا يط... يتر... يعني الآية اللي قبلها بتاعت لا يترك في قلبه دي لا لا مفيش حاجة بتقعد في القلب خالص حتى لو كسر دراعه تلاقيه بعدها بساعة بيلعب معاه خدش باله إن ده اللي كسر له دراعه لا ولا في باله خالص الكلام ده في محبة حقيقية في الأطفال الطفل على فكرة يدي حب أكتر ما الكبير يدي حب اللي ربوا أطفال عارفين كده على حجمه الصغير ده والهوسة اللي بيعملها والحمل اللي بيتشال منه إنما هو بيدي حب بابتسامته وب... وبروحه يدي حب إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات نرجع إزاي على الأقل نبص على العيال كويس باحترام بعد كده برضه من الحاجات اللي بتعجبني في العيال انه ما يعملش اعتبار لبني ادم تعجبني جدا صدقوني ليه احنا بنعول هم بعض قوي واخدين بالكم يهمك قوي راي الناس انما شوفوا الجدع ده ولا فارق معاه حد لا ابونا ولا اخونا ولا حتى لما يكون مين حلو ليه لانه ده معناه لا فارق معاه مديح ولا فارق معاه كلام حد ولا هو عايش حياته انما احنا طول النهار عمالين نفكر رأي الناس فينا ايه هيقولوا علينا ايه هيمدحونا ولا يذمونا واللي يأثر في الكلام علينا يومه مش فايت و... الله طب يا ريتك ترجع طفل ولا يعني ما تحط اعتبار لبشر وكفاية عليك ربنا ابوك وخلاص في آية بتقول ايه لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته ها إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته مين القوي هنا الشيطان هو الآية دي بتتفهم على أنه دخول المسيح حياة إنسان الإنسان قبل ما يدخل المسيح حياته هو ملك للشيطان والشيطان قوي الشيطان قوي من غير ربنا لكن في وجود ربنا يبقى ضعيف طبعا فلازم اول حاجة عشان يدخل البيت ده يربط القوي الاول وده مثل طبعا مفهوم لو واحد صاحب بيت وقوي عشان يدخلوا يسرقوا البيت لازم اول حاجة يربطوا الجدع الجامد ده وعشان كده تلاحظوا ان احنا عندنا حاجة اسمها سلطان الايه الربط ايه سلطان الربط ده اداه المسيح للكنيسه وقال كل ما تربطونه على الأرض احنا هنربط ايه هنربط السياطين هنربط القوي وعشان كده نقول كمان في الحل نقول اقطع كل الرباطات ونقول الإنسان ده مربوط بالخطية أو مربوط بالشهوة أو مربوط بشيطان كذا يعني مغلوب من الحكاية دي فعشان يدخل المسيح له المجد حياته لازم يتربط القول وعشان كده الواحد ممكن يسأل نفسه هو المسيح له المجد خد كل الأمتعة نهب كل الأمتعة على فكرة المسيح شبه نفسه بحرامي فما تتخضوش هو قال يأتي كلص فمش عيب نقولها هو المسيح قال كده إنما من اتضاعه يعني فقال يدخل البيت ده الحرامي بس لازم يعمل في الأول إيه يربط القوي حينئذ ينهب أمتعته كأنه الأمتعة هي ملكات الإنسان حواسه أفكاره طموحاته اه اتجاهاته اه إمكانياته وزناته كل دي اسمها أمتعته عشان المسيح يملك الإنسان بأفكاره باتجاهاته بطموحاته لازم يربط الشيطان الأول وكأن وجود خطية مسيطرة على الإنسان تمنع أن يملك المسيح في بيته أو في حياته برضو دي في الخدمة تهمنا ليه لما يكون قدامنا مخدوم مغلوب من خطية واضحة ما ينفعش ان المسيح يدخل حياته وهو مش راضي يسيب خطيته خلي بالكم في ناس عاوزة ايه تمشي الاتنين لا المسيح والشيطان ما يقعدوش في بيت واحد ابدا والشيطان ما يسيبوش يقعد واخدين بالكم ما اي شركة بين النور والظلمة فوجود خطية مصر عليها الانسان ومش راضي يسيبها تعطل خلاصه وتعطل دخول المسيح حياته فعشان كده إن لم يربط القوي أولا وعشان كده احنا دايما نقول في الجهاد الأول اربط الخطية تربطها بإيه طب انت عندك سلطان أيوة انت عندك سلطان التوبة والكنيسة عندها سلطان الغفران خلاص الحكاية بقت سهلة يعني انت عليك تتوب وتروح تسلم الشيطان يربطه لك خلاص ما يبقالوش سلطان عليك عشان كده بنقول توبة واعتراف لكن طول ما انت مش عاوز تتوب او مش عاوز تعترف يبقى القوي مسيطر عليك يبقى مش هينفع يدخل وينهب امتعتك وبتتقال حتى على حياة الكنايس او البلاد يعني احد القديسين فسرها على انه انه مثلا الامم الامم دول عالم من الاوثان كان القوي الشيطان مسيطر عليهم لما المسيح جه عالمنا وربط الشيطان على الصليب دخل عالم الأمم ونهب أمتعته نهب أمتعته يعني إيه كل البلاد دي كانت ملك للشيطان وكل العالم الوثني ده كان يخضع لعدو الخير بصليب المسيح دخل وربط القوي ونهب أمتعته في كام فكرة كده مهمة عاوزين نراجعهم من ضمن الآيات تقول ايه آية صعبة شوية بس مهم تقول يا غبي الذي تزرعه لا يحيا ها إن لم يمت دي موجودة في كورنثوس الأولى 15 36 بولس كان بيدافع عن قيامة ربنا يسوع المسيح وعن فكرة القيامة انه المسيحية كلها قايمة على ان في قيامة اموات وإلا باطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم أو يبقى ملناش أي قيمة إيماننا ده لأنه إن كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة نحن أشقى جميع الناس يعني احنا كل اللي واخدينه من المسيح هنا بس لا ده احنا عنينا في السم وهو بيشرح الفكرة دي استخدم مثل جميل قوي من الطبيعة ايه المثل قال اي بذرة عشان تبقى شجرة لازم يحصل لها ايه تموت وتدفن لما بتموت وتدفن بتطلع شجرة كبيرة قوي المؤتمر اللي فات خدنا محاضرة طويلة عن إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير هو ليه هنا قال يا غبي معلش تزعلوش من الكلمة يعني مش علينا طبعا مقصود بيها ان في ناس عاوزة تعيش من غير ما تموت واللي عاوز يعيش من غير ما يموت هيفضل سوري في التعبير غبي يعني ايه يعني عاوز واحد يوصل السما من غير ما يتعب واحد نفسه يضمن الأبدية من غير ما يوطي راسه للتراب مش ممكن يبقى مش فاهم الحكاية أو زي ما قال أبونا تدرس قال كان نفسي أكلمكم عن إن لم تصلب لا تقوم هي مفيش آية بالمعنى ده إنما المعنى بتاع الآية يمشي مع الفكر عاوز تضمن القيامة لازم تشارك في الصليب لازم يكون لك مكان في الصليب ما كان لكش صليب ما كان لكش علاقة بالصليب يبقى بتدور على القيامة ليه القيامة دي للمصلوب القيامة للمصلوب لماذا تطلبنا الحي بين الأموات قام فيا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت دي قاعدة بمعنى إيه مثلا لما يوحنا المعمدان جم يحاولوا يغزوه يعني فاكرينه إنسان عادي بقى زي بقية البشر فالمسيح ابتدى ياكل الجو فالمفروض يبقى هو متغاظ قالوا له على فكرة اللي انت عمدته كل الناس رايحة تسمع له دلوقتي فلقوه بيتكلم لغة تانية خالص قال لهم يعني من له العروس فهو العريس أما صديق العريس فافرح أنا فرحان جدا هو من فوق أنا من أسفل وبعدين قال الحتة دي قال ينبغي ها أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص هي نفس المعنى يعني إيه إحنا فينا شخصيتين جوانا فينا آدم وفينا كمان بالنعمة إيه المسيح أنت المسؤول تكبر واحد على حساب التاني ينبغي أن ذاك يزيد المسيح اللي فيك اللي خدته في المعمودية والميرون اللي بتاخده على المسبح كل يوم اللي بتتقابل معاه في كل مخدع وفي كل آية ينبغي أن ذاك يزيد وبني آدم اللي جواك ده شوية التراب لازم ينقص نفس الفكرة الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت يعني أنت هتموت آدم اللي جواك عشان المسيح يبان عليك تموته يعني إيه يعني مثلا ليك رغبات وفيها كتير حاجات مش صح طب ما الرغبات دي لازم تموت لازم تقاومها لأن آية بتقول الذين هم للمسيح قد إيه صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في رغبات غلط لازم تقول لها لا لازم تتحداه اللي بيدور على الراحة مثلا يبقى مش عاوز يموت يتقال له أخطيت يعني يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت عشان كده المسيح له المجد قالها برضه في حتة تاني بطريقة تاني قال من يضيع نفسه من أجله يجد ومن أراد أن يجد نفسه يضيعها اللي هيقعد يدور على نفسه كده وياخد باله من نفسه زيادة ويهتم براحته زيادة ويمشي اللي في دماغه في كل حاجة ده بيضيع نفسه إنما اللي داخل مستبيع ورا ربنا مستعد يموت عشان المسيح كل يوم ويقول مع بولس من أجل كانوا مات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح أهو ده اللي طلع ناصح ليه؟ لأنه سيحيا لأنه مات يبقى اللي بيطلب يموت مع المسيح على الأرض بيضمن لنفسه مكان مع المسيح في السماء إن كنا قد متنا معه نحيا أيضا معه إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه لكن ما كناش عاوزين نتعب ولا نحتمل والتجربة تيجي نقول له ليه ليه يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت زعلان ليه من التجربة فرصة تموت فيها ذاتك وكرامتك وميولك ورغباتك حاجات انت مش قدها كون ربنا ساعدك بتجربة يكسر الحاجات دي كلها مفروض تفرح كده ضمنت لك مكانة في السم الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت في آية تاني في كورنثوس الثانية 13 تقول إيه جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين كورنثوس الثانية 13 5 جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين حكاية المسيح فينا دي عاوز الواحد يمتحن نفسه كل شوية صحيح المسيح فيا ولا أنا مرفوض لو أنت مش مرفوض يبقى المسيح فيك يعني إيه يعني لازم يبقى باين عليك النعمة باينة عليك زي ما قال أبونا من شوية لغاية ما يبقى الواحد له فكر المسيح كأنه لسه ما بقاش مسيحي حقيقي فدايما الواحد يسأل نفسه أنا مرفوض ولا أنا المسيح فيا إحنا المسيح فينا بالنعمة إنما ممكن يكون مش باين متغطي باهتمامات بأفكار بانشغالات لكن الآية بتقول امتحنوا أنفسكم امتحن نفسك كل يوم انت مرفوض ولا مش مرفوض مقبول قدام ربنا ولا مش مقبول المسيح باين عليك ولا مش باين عليك بقيت شبهه ولا لسه مش شبهه ما هو متواضع ومحب ووديع وفرحان طب الحاجات دي عليك ولا مش فيك عشان كده في آية تاني بتقول ايه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا احكم على نفسك كأنه الروح القدس اللي فينا أو المسيح اللي فينا مش هو الديان طيب ما انت تقدر تعرف نتيجة الامتحان دلوقتي بدل المصحح هو اللي جواك وهو اللي معاك مش الله الديان اللي جاي على السحاب هو هو اللي ساكن فيك دلوقتي طب انت هتستنى اليوم الدينونة ليه ما تسأله من دلوقتي انا يا رب انفع معاك ولا ما انفعش لو قال لك لسه شوية ما تسيبوش قول له لن أطلقك لن أتركك إن لم تبارك لا لازم أنفع قول لك خلاص تنفع تنفع بدل تمسك فيا تنفع فكلمة جربوا أنفسكم امتحنوا أنفسكم ساعات احنا ما بنعمل بنحب ما نحبش نعمل دي مطلوب ان الواحد يمتحن نفسه يفحص نفسه يراجع نفسه ومش على شوية أخلاقيات لا على مبدأ واضح المسيح فيك لو أنت صحيح مش مرفوض قدام ربنا طب باين ولا مش باين لو باين خلاص في الأمان لو مش باين وطبعا هيطلع مش باين قوي لازم لأنه إلى قياس قامة ملء المسيح يعني الموضوع ملوش آخر تيموساوس الثانية 2 5 يقول أيضا إن كان أحد يجاهد يجاهد لا يكلل إن, إن لم يجاهد قانونيا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا تيموساوس الثانية هي رسالة الوداع اللي بيعملها بولس بعتها بولس لتلميذه قبل استشهاده يعتقد بشهور وبيحط فيها آخر توصياته وبيقول له بعدها جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر فهنا التوصيات الأخيرة دي بتبقى مؤثرة أوي فبيقول له مبدأ مهم قوي عاوز تاخد إكليل لازم تلعبها صح كلمة جهاد قانوني مقصود بيها لازم تمشي على أصول الجهاد وكلمة قانوني هنا في الأصل اليوناني مقصود بيها أصول اللعب لأنه كانوا أي لعبة لها أصول ويعتقد انه يقصد بيها بالذات الماراثون وال... اللي هي رياضة الجري او يعني الالعاب الاولمبية كانت قديمة قوي من وقتهم لو واحد سبق انما طلع بره الخط ما ياخدش الاكليل خلي بالكم واحد بيجري بسرعة وبيسبق اللي حواليه انما خرج بره الخط يبقى كسر القانون ما يكسبش فهو هنا في تيموساوس الثانية اتنين دي قال ثلاث تشبيهات للمسيحي اللي بيجاهد قال عليه فلاح بيتعب عشان ياخد الأسمار وقال عليه جندي ملتزم بتعاليم رئيسه عشان يكسب في الحرب وقال عليه رياضي بيلعبها صح احنا كلنا نفسنا في اكليل طب وماله ليك اكليل زي في كورنثوس برضو يقول انا مش بضرب الهوا لا ده انا عارف انا بعمل ايه واسعى نحو الجعالة الجعالة اللي هي الجايزة الكاس نحو الغرض فانا بجري وشايف هدف فاحنا نفسنا في الاكليل طب وماله الاكليل مش صعب لكن عاوز تمشي على الأصول الجهاد القانوني طبعا موضوع طويل أو يعني فيه أفكار كثيرة نقول منها كم حاجة أولا الجهاد القانوني معناه لازم تمشي على قانون الإيمان معناه ما ينفعش تكون بتجاهد إنما إيمانك مش مستقيم كده طلعت بره الخط لو إيمانك مش مستقيم كل تعبك هيروح عليك بتجري وتسبق حتى اللي حواليك ويتهيأ لك انك احسن من الكل انما انت طلعت بره الخط الجهاد القانوني كمان زي الرياضة لازم يبقى لك مدرب لازم يبقى لك اب لازم يبقى لك تلمذة لازم تسمع الكلام عشان تتقدم انما تمشي بدماغك هتطلع بره الخط وهنا فكركم بالمرة بواحدة تاني ان لم في النشيد يقول إن لم تعرفي ها فاكرينها أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم يعني لو أنت مش عارف السكة طب وماله طبيعي ما حدش عارف السكة كويس طب ما في ناس سبقوك امشي ورا رجليهم اخرجي على آثار الغنم يعني شوف الغنمات اللي ماشية ورا الراعي انت مش شايف الراعي الصالح نظرك ضعيف قوي مش عارف تجيبه طب وماله ما في طابور غنم ماشي حط عينك في رجلين الغنم اللي قدامك وامشي يعني ايه القديسين والاباء والنساك والشهداء والناس اللي خدوها جد ما هم دول طابور طويل قوي ماشي داخل على السماء طب خلاص ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء اللي هي العروس النفس اخرجي على آثار الغنم بقت أسهل امشي ورا الآباء الروحيين ورا سير القديسين وشوف عايشين ازاي توصل ده اسمه جهاد قانوني الجهاد القانوني برضو قاعدة مهمة فيه انك تجاهد اما قد ما تجاهد انما تنسب دائما الفضل الايه للنعمه والا تبقى خرجت بره القانون لو جاء لحظه قلت انا عملت خرجت بره الخط حتى لو سبقت الناس كلها يبقى مش هتكسب مش هتاخد الاكليل انما تجاهد قد ما تجاهد زي بولس كده وترجع تقول ايه انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه تصوم ان شاء الله بالايام وتصلي كل الصلوات وتخدم كل الخدمات وترجع تقول كل الجهاد ده ولا له قيمه من غير نعمة ربنا زي ما المسيح علمنا وقال لنا إن عملنا كل البر فقولوا قولوا كده لنفسكم قولوا لنفسكم كده قولوا إنما نحن عبيد بطالون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله قول لنفسك كده مهما عملت وأنا عملت إيه زيادة ده أنا عبد بطال المفروض أعمل أكتر من كده فاذكر كيف أخذت وسمعت هي مناسبة لنهاية المؤتمر فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب انتوا جيتوا على الاخر وبطلتوا التزام على فكره النهاردة الأطفال داخلة طالعة والموبايلات شغالة فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة أقدم عليك حاجة تخوف آخر إن لم تخوف شوي فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب انت سمعت وخدت عليك بقى احفظ وتوب فإن لم تسهر تسهر يعني تعمل اللي فات ما هو تسهر يعني تحفظ و... وتتوب وتاخد بالك فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلس ولا تعلم أي ساعة أقدم فيها عليك يعني لو ما خدتهاش جد وما ركزتش في حياتك الأبدية هتيجي ساعة أنت مش متوقع فأحسن تركز إن لم تسهر أقدم عليك كلس دايما بفك بفتكر الحتة دي أن ربنا يسوع المسيح في مجيئه التاني شبه نفسه بتشبيهين عكس بعض خالص شبه نفسه بعريس وشبه نفسه بحرامي عكس بعض خالص النفس السهرانة يجي لها المسيح عريس طبعا لما عروسة يبقى جاي لها عريسها بعد سفر وبعد غيبة يا فرحتها وهناها والنفس النايمة يجي لها العريس كحرامي ويا ويل اللي يجي له المسيح كلس إذا الكتاب المقدس فيه تشجيع وفيه رجاء وفيه خبر حلو قوي إنك ممكن تبقى عروس والمسيح عريسك وفي برضه تحذير وفي كلام يخوف إنك لو فضلت نايم في الخط إيه يقدم عليك